بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم والحلقة الثالثة من برنامجنا قصص القرآن الجزء الثاني مع قصة سيدنا موسى عليه السلام آه ما ينفعش أبدأ في القصة النهاردة قبل ما نراجع معاني أساسية خلونا نراجعها ونحافظ عليها طول رمضان إن شاء الله النية فاكرين أول كلمة قلناها في برنامجنا خدوا نية كبيرة يا جماعة ال- في كلمة حلوة قوي بتقول أحيانا عمل صغير تكبره النية وأحيانا عمل كبير تصغره النية رمضان واخد نية صغيرة وعمل صغير ونيتك فيه لله كبيرة كبيرة كبيرة فربنا يبارك فيه وي- ويبارك ويبارك ويبقى مصدر عزك ورفعتك ورضا ربنا عنك دنيا وآخرة خدوا نية يا جماعة خدوا نية يقول لك ما خطى عمر بن عبد العزيز خطوة إلا وله فيها نية يا رب يا رب أنا نيتي كذا وكذا وكذا نيتكم إيه في رمضان السنة دي مش كفاية تقول لي أنا صايم لا لا خد نية كبيرة انوي انوي حط عزمة كبيرة تائب إلى الله سأوقف السلوك السيء في حياتي سأنتقل من الفشل إلى النجاح برمضان وطاقة رمضان السنة دي سأعبد ربنا كما لم أعبده من قبل خلاص يا رب صفحة جديدة ها نية سأعيش لله سأعيش للإسلام سأقدم شيء كبير للإسلام سأنصر المسلمين من مجالي خد نية خد نية كبيرة رمضان فرصة طاقة طاقة خد خد عبي نية عبي قوة عبي طاقة رمضان طاقة تمدك بقوة للسنة اللي جاية خد نية كبيرة ده المعنى الأولاني المعنى الثاني اللي أنا عايز أقوله لك في بداية الحلقة وبداية النهاردة آه القرآن يا أخوانا فاكرين شعارنا السنة دي إيه؟ شعارنا السنة دي سنحيا بالقرآن القرآن اللي ربنا سبحانه وتعالى سماه نور وهداية ورحمة وشفاء و- وروح القرآن سنحيا بالقرآن عار- عار- عارفين يا جماعة أنا نفسي نعيش في القرآن السنة دي نبقى زي إيه؟ نبقى زي الصحابة يعني تيجي نقلد الصحابة شهر واحد في السنة نعيش مع القرآن زي الصحابة تبقى أنت زي الصحابة تبقى زي مين مثلا تبقى زي سيدنا عبد الله بن عباس يقول لك كنا إذا سمعنا يا أيها الذين آمنوا انتفضنا وقمنا نعم يا رب ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا ربنا بيكلمنا آه، استعد ياه تيجوا تيجوا نعيش مع القرآن بالطريقة دي نعيش مع القرآن أيوة يا رب حاضر هنفذ تيجي نعيش مع القرآن زي الأحنف بن قيس الصحابي الجليل اللي بيقول كلمة جميلة قوي بيقول كنت أقرأ القرآن وأسمع الآية لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيه شرفكم وعزكم وأخباركم وإزاي تعيشوا وإزاي تاخدوا قراراتكم في حياتكم فبيقول كنت أقرأ القرآن كل يوم وأقول أشوف ربنا ذاكرني إزاي النهاردة فيفتح القرآن ويلاقي يا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا فيقول أنا مش قوي كده لست من هؤلاء وبعدين يقرا تاني يوم يفتح تاني يوم يقول ها اشوف كيف يذكرني ربنا النهارده فيفتح فيمر على الايه المنافقون والمنافقات بعضهم اولياء لا لست من هؤلاء وبعدين يفتح ثالث يوم الآية فيسمع ربنا بيقول وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم فيقول أنا من هؤلاء أنا من هؤلاء شايف الإحساس بالقرآن سنحيا بالقرآن تيجوا نعيش مع القرآن 30 يوم واحنا بنقدم لك السنة دي قصة سيدنا موسى ربع القرآن ذكرت في خمسين سورة يعني هتفهم خمسين سورة في القرآن فرصة تفهم وتحب وتحس وتعيش وتتذوق حلاوة القرآن آه شعارنا السنة دي سنحيا بالقرآن وجات لنا فكرة السنة دي الفكرة بتقول تيجوا نعمل حملة لأول مرة في رمضان حملة لتحبيب الناس في القرآن ناخد ثوابها كلنا تيجوا نعمل البوستر دون ننشره في كل مكان بوستر مكتوب عليه سنحيا بالقرآن طب وهدف البوستر ايه عايزين نفكر كل الناس طول ما الناس ماشيه سنحيا بالقران سنحيا بالقران حطوه يا شباب في كل مكان اجيبه منين خدوا داونلود حملوا من على عمرو خالد دوت نت وحطوا في كل مكان يشوفوا الناس عندكم في عمارتكم وعند اصحابك وفي اوضتك وفي بيتك سنحيا بالقران فكر عيلتك وجيرانك وفكر الناس في كل العالم العربي والاسلامي سنحيا بالقران سنحيا بالقران وتاخد ثواب كل واحد يشوفها يلا خدها وحطها طب الهدف ايه هنحطها ليه عشان عايزين نعمل هدف كبير 10 مليون ختمة لمتابعي البرنامج ده بس دول ده في ملايين الختمات ع- هتيجي نجيب 10 مليون ختمة فحطينا عداد على عمرو خالد دوت نت مين كل ما تعمل ختمة حط طب طب وجيراني اللي ما بيعرفوش يدخلوا على النت وجدتي وعمتي وال حط انت دخل لهم عملنا 10 ختمات 15 ختمة تخيلوا على يوم 25 رمضان نلاقي نفسنا جبنا 10 مليون ختمة تخيلوا لما نقابل ربنا يوم القيامة يقول لنا انتوا اللي اشتركتوا في 10 مليون ختمة تعالوا بقى في مكان مخصوص ياه شفت الحمله اول مره حمله فرعون تيجي نعملها مين ياخد بقى ال sticker دون او البوستر ده من على عمرو خالد dot net ويحمله ويبعت لنا عمل كام ختمه ويشارك معانا ويفكر الناس وناخد ثواب كلنا رمضان السنه دي ان شاء الله هيكون حاجه عظيمه وحاجه جميله جدا جدا جدا وهتلاقوا على عمرو خالد dot net هنوفر لكم على عمرو خالد dot net عده حاجات البوستر ده موجود وال sticker ده موجود وهنوفر لكم ان كل يوم نعمل تشات ادخل انا كل يوم بالليل نعمل تشات مع بعض وهنوفر لكم الحلقات كاملة كل الحلقات كاملة تاخدها تحملها وتتفرج عليها وتوريها لمن شئت هنوفر لهم مسابقة رمضانية عدة أشياء كتيرة على عمرو خالد dot net لكن تعالوا نرجع لبرنامجنا برنامجنا كل يوم حلقة في قصة متسلسلة مشبكة في بعضها وفي كل يوم نقول قيمة من القيم ليه؟ لأن أنا مش جاي أحكي حدوتة أنا مش هدفي أحكي حواديت أنا هدفي أرسخ قيم رصيد القيم أهم من رصيد البنوك رصيد البنوك بيخلص لكن رصيد القيم بيبني أمم اوعوا يا جماعة تهتم برصيد البنك على حساب رصيد الأخلاق والقيم اوعى تقول لابنك أنا سايب لك رصيد بنكي كذا وما تقولوش أنا سبت لك رصيد قيم كذا كل حلقة قيمة قيمة كبيرة مش جايبها من دماغي من وسط الحلقة أصل حس- قصة سيدنا موسى مشبكة في الأخلاق والقيم تشبيكة متينة بحيث كل حلقة نقول قيمة واحدة ونقول لكم برضه خشوا على عمرو خالد دوت نت كل يوم اللي يكتب تعليق أو فكرة أو يحط صورة أو شعر أو خاطرة أو موقف شخصي وكل يوم بالليل نعمل جايزة لأحسن واحد قال فكرة أو تعليق على القيمة بتاعت النهاردة كل ده على عمرو خالد دوت نت كل يوم بالليل تعالوا ندخل في القصة أكتر أنا بس إيه بنرتب ورقنا في الحلقة دي ونتفق مع بعض هنلاقي إيه هنشتغل إزاي ندخل أكتر ندخل على إيه ندخل ونقول إحنا عملنا إيه لغاية دلوقتي الحلقة الأولى كان المشهد الأول المشهد الوحشي بذبح الأطفال وإلقائهم في النيل أمام أمهاتهم بس الحلقة الثانية كانت امبارح وكانت بتحكي ازاي بني اسرائيل جم وصلوا لمصر وازاي دخلوا مصر ايام سيدنا يوسف وكانت القيمة الاساسية هي الظلم اوعى الظلم وازاي اتظلموا وازاي اتذلوا الى اخره الحقيقة النهاردة حلقة جديدة وقيمة جديدة بس قبل ما ادخل في حلقة النهاردة وقيمة النهاردة واحد من الشباب لقيته بيقول لي ايه بعد حلقة إيه الظلم اللي تعرض ليه بني اسرائيل بيقول لي انا بعد الحلقه اتضايقت قلت له اتضايقت ليه؟ قال لي لأ- لاني حسيت ان انا متعاطف مع بني اسرائيل ان هم اتظلموا كل الظلم ده وانا ما عندي موقف ضد بني اسرائيل فالحقيقه لا- لقيت ان انا في معنى لازم اقوله مهم قوي قوي قوي خلي بالكم قيمه امبارح اسمها اوعى الظلم انا رديت عليه وقلت له وبقول لكم انتوا كمان عشان اللي فكر نفس الفكره الاسلام علمنا انت عندك موقف ثابت لا للظلم دي قيمه كبيره فرعون ظلم بني اسرائيل لا للظلم موقفك ثابت اللي اتظلموا امبارح هم اللي بيظلموا النهارده اخواتنا في فلسطين موقفك هو هو ثابت لا للظلم انت عندك ثبات في القيم عندك ثبات في الاخلاق انت رافض الظلم وده من حلاوه الاسلام وعظمه الاسلام ان مش على حسب مين اللي مظلوم ترفض ولا تقبل انت الظلم موقف ثابت في حياتك المظلوم تتعاطف معاه وهي دي قيمه امبارح حتى لو كان اللي ظالم اصل المصريين وانا مصري لكن لا انا متعاطف مع المظلوم انا عندي موقف ثابت بصرف النظر عن البشر لا للظلم ولذلك لنفس هذا السبب انا رافض ان يتظلم اخواتي النهارده لا للظلم في كل زمان وفي كل مكان انا ثابت في اخلاقي وده من حلاوه الاسلام فهمت يا اخوانا النقطه اللي انا عايز ادخل عليها النهارده وحلقه النهارده احنا احنا الحلقة دي هنبدأ نقول طب مصر كان شكلها ايه ومين الشخصيات الرئيسية في القصة قدام سيدنا موسى ونبدأ نرسم صورة لمهمة سيدنا موسى علشان من بكرة حلقة مولد موسى عليه السلام وبالتالي في حلقة النهاردة تعتبر آخر حلقة مقدمة تعرف بيها الظروف الأحوال امبارح عرفت ظروف بني إسرائيل النهاردة هتعرف ظروف مصر في ذلك الوقت ومين هو فرعون وليه عمل كده و و و و- حاجات كتيرة تعالوا نبدأ نبدأ بمين عشان نرسم لا نبدأ بمين نبدأ بحبيبنا مين حبيبنا في القصة سيدنا موسى بطل القصة القائد العظيم انت بتحب سيدنا موسى ولا لا لازم تحبه والنبي بيحبه حب شديد وربنا شوف كم الآيات اللي ربنا بيثني على سيدنا موسى في القرآن ده ده تلت ال- ربع القرآن سيدنا موسى والنبي صلى الله عليه وسلم يتأسى بسيدنا موسى وسيدنا موسى غالي على ربنا يقول له ربنا واصطنعتك لنفسي كليم الله اختصه الله من بين البشر ان هو كليم الله ولم يرقى لهذه المنزلة بشر الا واحد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج هو اللي عدى وفاق هذه المنزلة ده سيدنا موسى خليني اقول لك حاجة في البداية عايز تعرف انجاز اي بني ادم في الدنيا اي قائد عايز تعرف انجازه عظيم قد ايه شوف الظروف اللي طلع فيها يا لو شفت الظروف اعرف هو عظيم قد ايه على قد ما الظروف تكون صعبة جدا جدا جدا تقول اه يبقى ده قائد عظيم ما ينفعش تقول ده قائد عظيم من غير ما تقول الظرف اللي طلع فيه كان معقد وصعب بشديد قد ايه اللي بيقولوا العظماء مئة وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأن جه في ظرف البشر والعالم كله في وضع صعب وفي 23 سنة غير العالم إلى اليوم أثر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طب عايز تعرف إنجاز سيدنا موسى؟ شوف الدنيا كانت عاملة دي حلقة النهاردة بقى تيجي نشوف مصر كانت عاملة إزاي عشان تعرف خلي بالكوا سيدنا موسى أضخم تكليف بشري في تاريخ الكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم أكبر قصة لمواجهة الظلم في تاريخ البشرية انتوا عارفين سيدنا موسى ده عمل إيه؟ ده اللي هيقف قدام فرعون لوحده، مين فرعون؟ أعتى جبابرة الأرض، ما تقوليش هتلر، أ- اضرب في مليون اللي قتل وذبح وقتل آلاف الأطفال وذبحهم قتل قتل 10000 مصري الصحراء في يوم واحد، يذبح الأطفال يرميهم في النيل، قتل إيذاء فرعون فرعون فرعون، في وسط ده كله سيدنا موسى رايح لفرعون وهيواجهه وهيدعوه للا اله الا الله وهيدعو المصريين للا اله الا الله وعايز يحرر بني اسرائيل من الذل اللي هم فيه ويغيرهم من الذل للحريه والعز وعايز ياخد بني اسرائيل من مصر ويطلعهم بره مصر ان ارسل معي بني اسرائيل علشان يبني بيهم امه جديده يا نهار ابيض هيعمل كل الحاجات دي ازاي غير عادي اصعب تكليف بشري في التاريخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم قصه غير عاديه هو ده سيدنا موسى طب ايه اعظم مؤهل من مؤهلات سيدنا موسى انا اقول لك ازاي قدر يستحمل يقوم ب- ايه القيمه الكبيره القيمه قيمه النهارده حدانا ايه اللي عندك يا سيدنا موسى عشان تقدر تعمل كل ده وتواجه كل ده الاخلاص معقوله الاخلاص ربنا اللي قال كده واذكر في الكتاب موسى ايه يا رب اذكره بايه ايه اول صفه اذكره بيها واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا مخلصا لله وكان رسولا نبيا هي دي مؤهلاته الاخلاص قيمه النهارده انجاز سيدنا موسى ان في وسط كل الصعوبه اللي هو فيها تهديد بالقتل هروب مطارده خوف رعب فرعون سكاكين في وسط كل ده مصر على رسالته بيواجه ليه انه كان مخلصا معاه ايه الاخلاص قيمه النهارده لو يطلع جيل لبلادنا من شباب مخلص بيحب دينه وبلده يا يتغير وجه الإسلام يتغير وجه المسلمين آسف تتغير الأرض لو يطلع جيل مخلص إنه كان مخلصا الإخلاص الإخلاص الإخلاص ألا تبتغي بعملك أي شيء إلا الله ألا ترى إلا الله ألا تطلب شاهد على عملك مش عايز حد يشوف إلا ربنا مش عايز من دنيتكم حاجة مش عايز منكم حاجة مش عايز منكم فلوس مش عايز منكم ثناء مش عايز منكم شكر انا عايز ربنا يرضى مش عايزكم تشتموني او تشكروني انا عايز ربنا يبقى راضي الاخلاص مش عايز من دنيتكم حاجه خدوها خدوها بس هفضل اقول هفضل اقول رسالتي هو ده موسى بس كده شوفوا كبير قد ايه وعظيم قد ايه انه كان مخلصا وبقى كريم الله ليه اصل ده من اعظم المخلصين في تاريخ البشريه على فكره سيدنا موسى ما خدش حاجه ما خدش حاجه ما خدش رياسه ولا خد حاجه ولا حاجه خالص ولا خد فلوس ادى رسالته عاش مهدد مطارد من ترحال الى ترحال السكين على رقبته من ساعه المولد الى الوفاه وما خدش حاجه انه كان مخلصا يا يا سيدنا موسى حبيتك بدات تحبه بدات تحس قد ايه يا نبي غالي خلي بالك النبي بيحبه قوي ويقول لا تفضلوني على موسى ما تقولوش ده نبي بني اسرائيل مش نبينا لا تفضلوني على موسى فان الناس تصعق يوم القيامه فاكون اول من يفيق فاجد موسى متعلق بقائمه من قوائم العش العرش لا ادري افاق قبلي هو صحي قبلي قد كده منزلته عالية قوي وقد ايه كده تواضعك يا رسول الله وانت سيد ولد ادم وبتقول كده على سيدنا موسى بيعلمنا حبوه ويقول نحن اولى بموسى منهم اوعى تقول ده مش نبينا والقران يقول لنا لا نفرق بين احد من رسله خلي بالكم دي ثوابت اساسيه في الحلقات يا جماعه كل اللي جاي لازم تحب سيدنا موسى ده من القران ده من اسلامك لا تفضلوني على موسى لا نفرق بين أحد من, من رسله لا ده مش كده وبس ده نبينا نحن أولى بموسى منهم إنه كان مخلصا أنت مخلص اخلص اخلص عملك لله بالله عليك خاطرة النهاردة ممكن تكمل بقية رمضان مش عايزة إلا أنت يا رب مش شايف غيرك يا رب دي قيمة النهاردة عايز تعرف قد ايه سيدنا موسى مخلص اعرف الظرف الصعب اللي هو نشأ فيه تيجي نبدأ نتفرج على مصر تيجي نشوف مصر الوضع صعب قد ايه تيجي نروح قصور الفراعنه نروح ازاي تيجي نروح قصور الفراعنه ونشوف ونحكي قد ايه سيدنا موسى طلع في جو في منتهى الصعوبه عشان يبقى فعلا بهذا الاخلاص مش عايز منكم حاجه مهما اتعرضت طب طب نروح ازاي بصوا يا جماعه الناس اللي شافت الحلقه الاولى قالت انتوا رحتوا ازاي بيوت بني اسرائيل ازاي ازاي صورته في الحته دي ده ما كانش مكان حقيقي احنا كنا بنصور بين طريقتين في حاجات كنا بنروح فيها للاماكن بتاعه الاحداث في 17 حلقه في البرنامج ده في اماكن الاحداث الطبيعيه ودي حاجه الحمد لله ما حصلتش قبل كده في قصه سيدنا موسى لكن في حتت ما عرفناش نجيبها ونقربها لاذهانكم كانكم شايفينها فرجعنا لصور القصور المعا- والمعابد من الخرائط المصريه القديمه وبنيناها يعني ايه بنيناها بنيناها بوسائل تقنية حديثة على الكمبيوتر بواسطة فريق من المهندسين المبدعين المصريين هم اللي بنوها لنا وبقينا بنطلع فيها وهي شكل تخيلي بس كان هدفنا ليه عملناها عايزين نحسسك قوي انك جوه القصة عشان تحس بعظمة سيدنا موسى ازاي واجه كل ده هنطلع دلوقتي فاصل هنرجع من الفاصل مش على هنا مش على الاستوديو هنرجع في وسط القصور التخيلية اللي بنيناها للمكان اللي سيدنا موسى هيبدأ فيه رسالته إنه كان مخلصا يلا نروح مع بعض اخترنا نصور في المكان دون علشان نحاول نقرب على قدر الامكان من الجو اللي كانوا عايشين فيه والصعب اللي سيدنا موسى حاول فيه وعشان وانتوا بتتفرجوا الان وانتوا بتشاهدوا الان تحاولوا تقربوا وكانك قريب من جو القصه وكانك عايش اكتر مع القصه وعشان لما تسمع الايات واحنا هنقراها من سوره القصص بعد شويه تبقى متخيل ايه المعاني دي من الجو ومن المكان اللي هي موجوده فيه سيدنا موسى عايز تعرف قد ايه هو مخلص عايز تعرف سيدنا موسى قد ايه صعوبة الوضع اللي هو فيه عايز تعرف الانجاز العظيم اللي هو عمله قد ايه لازم تتخيل معايا صعوبة الوضع في مصر في ذلك الوقت اول حاجة في صعوبة الوضع على سيدنا موسى واحد اسمه فرعون ايه الموضوع وليه صعوبة الموقف على سيدنا موسى ان واحد اسمه فرعون خلي بالكم الاول فرعون دون مش اسمه فرعون ده لقب زي هرقل ملك الروم كل ملك للروم يبقى اسمه هرقل زي كسرى ملك الفرس كذلك عند المصريين القدماء فرعون هو لقب الحاكم او من يكون موجود في مصر في ذلك الوقت حاكم لمصر خلي بالك عايز اقول لك حاجة تانية القرآن هو اكتر حاجة اداك وصف دقيق لفرعون بيعمل ايه يعني عايز تعرف بطش فرعون جبروت فرعون ظلم فرعون اسمع الآيات دي من سورة القصص عمل خمس حاجات إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين تخيل سيدنا موسى هيخ- هي- هيواجه الخمسة الكبار دول أول واحدة إن فرعون على في الأرض على في الأرض يعني لا سلطة إلا له ولا كلمة إلا له ولا قرار إلا له ولا نفس إلا له على في الأرض تكبر وفوق الناس كلها وجمع السلطات كلها في إيده فلا يوجد إنسان يتكلم إلا فرعون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا مزق نسيج المجتمع المتماسك قسم الناس طبقات وفئات وقسمهم كده ليه من باب فرق تسد وعلشان يسيطر عليهم أكتر فقسم الناس طبقات كأن الآية بتقول لك أول واحد عمل تمييز عنصري أول واحد عمل تفرقة عنصرية جوه المجتمع إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا وبعدين النقطة الثالثة اللي عملها شيخ الظلم والجبروت يستضعف طائفة منهم عشان يبقوا عبرة لغيرهم ينزل عليهم ضرب ضرب ضرب اللي هم كانوا بني إسرائيل يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم تخيل مفيش مجزرة في التاريخ لتذبيح الأطفال زي فرعون يعني مفيش سب... سفاح في التاريخ قتل هذا القتل الهائل لألف طفل قال تخيل ألف طفل انت تخيل المجزرة يعني لا تقول لي هتلر ولا تقول لي كده قتل 10000 ساحر في يوم واحد من المصريين القتل عنده شيء سهل جدا اقتل اذبح ارمي في النيل بمنتهى البساطة بيتخذ قرار القتل يذبح طائفة منهم يستحي يذبح أبناءهم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم يستحيي نساءهم يسيب النساء عشان ت- تبوظ معاملة الذكور إلى النساء ويبقى عدد البنات أكتر بكتير من عدد الرجال وتطلع بنات تختل التركيبة السكانية تطلع بنات بلا زوج بلا أب بلا لأن العدد اختل فيسهل انزلاقها لل- للرذيلة وللغلط إنه كان من المفسدين تخيل لما ربنا يقول إنه كان من المفسدين أفسد أفسد أفسد أخلاقيا واجتماعيا واقتصاديا وماليا إنه كان من المفسدين تخيل ده وضع فرعون هتواجه كل ده ازاي يا سيدنا موسى هتواجه الجبروت والظلم الرهيب دون الزال طيب في سؤال هو فرعون بيعمل كده ليه يعني ايه اللي بيخلي فرعون بيأذي بني اسرائيل وبيذلهم كل الذل الرهيب ده قالوا ان السبب حاجتين بشارة ورؤية اما البشارة فان بني اسرائيل تناقلوا فيما بينهم ان سيدنا يوسف قبل ان يموت بشر ان ابن من ابناء بني اسرائيل من احفاده رجل سيخرج يزيل الظلم عن بني اسرائيل يكسر الظلم ويرفع العدل والبشاره دي بدات تنتقل لغايه ما وصلت الى الى فرعون دي البشاره انما في حاجه تانية قالوا ان السبب ان هو عمل كده في بني اسرائيل رؤيه انه شاف نار النار ديا خارجه من بيوت بني اسرائيل اتجهت الى قصور ومعابد فرعون واكلت النار ديا فرعون وجنوده فصحي من النوم قلق خايف فنادى الكهنه فالكهنه اولوها له وفسروها له ان في غلام رضيع هيطلع من بني اسرائيل هيزيل ملكك قالوا ان هو بدا يدبح الاطفال ويعمل كل اللي هو عمله دون علشان البشاره دي والرؤيه دي لكن انا بقول لكم لا في اسباب اخرى مش بس عشان الاثنين دول في اسباب اخرى عارف لو عشان الاثنين دول مهمة سيدنا موسى صعبة بس ممكن يعني لكن في اسباب اشد ايه الاسباب الاشد الاسباب الاشد ان تركيبة بني اسرائيل بني اسرائيل دخلوا مصر 60 هيخرجوا 600 الف اعلى معدل تزايد سكاني في التاريخ فرعون خاف منهم خوف شديد لان هم كانوا مع الهكسوس ممكن معنى كده ان بني اسرائيل دول هيكونوا قوة مع الاعداء ضد مصر فبدأ يذبح فيهم هتقولي طب ما هو عنده حق شوية لان هم هيعملوا خلل في المجتمع ما ينفعش انك تقول مبرر يؤدي ان انت تعمل مجازر وحشية وتقول ما هو في اسباب دي مش اسباب الظلم الشديد غير مبرر فكانت النتيجة ان فرعون بدأ يقتل ويذبح من بني إسرائيل كل ده بيصعب مهمة سيدنا موسى حاجة تانية مهمة قوي أنا عايز أقولها لكم عشان تبقى الأمور يعني قد إيه مهمة سيدنا موسى صعبة مين هو فرعون لو عرفت مين هم هو فرعون تزداد صعوبة طبعا الحكاية دي في خلاف كتير مين هو فر... مين هو فرعون موسى لكن لازم في الآخر نختار ونرجح واحنا اخترنا ورجحنا بناء على اللي هقوله لكم خلي بالكم يا جماعه مصر كانت عبارة عن أسر الأسرة يعني بتحكم مصر في شكل أسر كل مصر القديمة 30 أسرة من أول الأسرة الأولى مينا موحد القطرين لغاية ما جه الغزو الفارسي والإسكندر الأكبر وانتهت مصر القديمة أو انتهت حضارة الفراعنة 30 أسرة خوفوا وخفرع ومن قرع اللي بنوا الأهرامات في الأسرة الكام في الأسرة الرابعة طب الهكسوس جم امتى؟ في الأسرة ال 14 وال 15 وال 16 ده الوقت اللي دخل فيه سيدنا يوسف إلى مصر يبقى كل الأسر اللي قبل كده ده مش هو ده فرعون موسى لسه طب سيدنا يوسف دخل مصر في الأسرة ال 14 وال 15 وال 16 بين سيدنا يوسف وسيدنا موسى قد إيه؟ 400 سنة يبقى سيدنا موسى جه إمتى؟ آه في الأسرة التسعة عشر يبقى حكام الأسرة التسعة عشر هم دول اللي طالع منهم فرعون طب مين حكام الأسرة التسعة عشر حكام الأسرة التسعة عشر رمسيس الأول حكم سنتين وبعدين فتي الأول ما حكمش غير 10 سنين قصة سيدنا موسى 55 سنة ما بين مولده وخروجه و و و طب مين الفرعون الوحيد اللي حكم مدة 67 سنة كاملة هو واحد بس رمسيس الثاني وهو الوحيد اللي ادعى الألوهية بشكل واضح أنا ربكم الأعلى وادعى إن الإله راع تمثل في أبوه وهو جه وهو بقى الإله راع وحط الحكاية دي على المعابد بتاعته هو رمسيس الثاني فرعون موسى هو رمسيس الثاني رمسيس الثاني اللي, اللي قال انا ربكم الاعلى رمسيس الثاني اللي حكم وعلى فكره هو ابتدى كويس ابتدى بمعركه اسمها معركه قادش انتصر فيها ووسع فيها مملكه مصر بقوه شديده لكنه بعد كده تغير وظلم وجحد وقتل وسجن بني اسرائيل في سجن كبير حطوهم جوه مصر ممنوع الخروج يعني سيدنا ابراهيم كان له حريه التحرك والتنقل سيدنا يعقوب له حريه التحرك والتنقل التنقل سيدنا يوسف له حرية التحرك والتنقل جه فرعون بظلمه جه رمسيس الثاني قال لهم ما تخرجوش من مصر ممنوع الخروج فهمنا عشان كده سيدنا موسى جاي يقول له أن أرسل معي يا بني إسرائيل ليه تسجنهم ليه تحبسهم في سجن كبير وتعذبهم أرسل معي يا بني إسرائيل مش هم ضيوف على مصر خليهم يطلعوا من مصر يبقى إذا إحنا بنقول في الحلقة دي مين فرعون موسى بنقول رمسيس الثاني عند اغلب الاراء وده مش ارائنا لوحدنا واحنا ما رجحناها صحيح في اراء تانية بس لما حسبنا بالزمن ولما حسبنا بالتاريخ ولما شفنا مين الوحيد اللي تجرأ وقال كده هو رمسيس الثاني هو فرعون موسى يبقى نقطة ما كانش لوحده شوفوا الصعوبة قائد منتصر قوي عمل معركة اسمها قادش انتصر فيها كل مصر خاض عليه والأماكن المحيطة غير مهدد قوة عسكرية هائلة هو ده فرعون موسى قد إيه قد إيه يعني مطلوب منك رسالة صعبة جدا يا سيدنا موسى هتعمل إيه ولا إيه ولا إيه إزاي تقدر تقوم بقول بكل الكلام ده لكن لسه في حاجة أخيرة فرعون مش لوحده مع الكهنة عاملين مؤسسة دينية ومعاه الصحراء مؤسسة إعلامية ومعاه هامان القوة التنفيذية ومعاه جنوده القوة العسكرية هتواجه كل دول يا سيدنا موسى لذلك يا جماعة لما سيدنا موسى أول مرة وقف قدام فرعون وواجه رمسيس ووقف سيدنا موسى قدام فرعون فجاي له وجاي يقول له أن أرسل معي يا بني إسرائيل ولا تعذبهم وجاي يقول له قول لا إله إلا الله تخيل فرعون هيقول له إيه قال له أمعك جيش قال لا قال أمعك قوة قال لا فقال فرعون وهو يبتسم بسخرية أجئت وحدك قال نعم تخيل فرعون ضحك وخاف ضحك جاي لوحدك وخاف ايه القوة دي يا موسى يا ريتك ما جيت يا ريتك ما رجعت ايه القوة دي تخيل بقى سيدنا موسى مخلص ولا لا قوي ولا لا تخيل موسى وحده يواجه فرعون لوحده بلا حرس قدام كل القوة دي سحرة كهنة همان جهود بطش فرعون جاي لوحده بس معاه الحق ها شفتوا الإخلاص يعمل إيه تعالوا نرجع ونشوف حاجات تورينا قد إيه أكتر قوة فرعون تعالوا نرجع مع بعض ونشوف إخلاص سيدنا موسى وهو هيواجه فرعون تعالوا نكمل مع بعض ونرجع للاستوديو مع بعض أنا هفرجك دلوقتي على خريطة الخريطة دي بتوضح حدود مصر ساعة ما سيدنا موسى كان موجود شايف اللون الأخضر كل اللون الأخضر اللي قدامك دون حدود مصر في وقت ما سيدنا موسى في وقت رمسيس الثاني تخيل الإمكانيات المهولة اللي موجودة لرمسيس إنه يسيطر على كل مساحة الأرض دي اللي داخلة في أع- أجزاء من ليبيا الآن واصلة لآخر مصر تحت أكتر فترة لحدود مصر في عهد الفراعنة تكون مصر مسيطرة على كل الأجزاء دي بسبب إن فرعون رمسيس الثاني قوته غير عادية شايف واصل لغاية فين فوق واصل فوق لغاية حدود سوريا واصل لأجزاء مكان غير عادي دي الخريطة اللي أنا بوريها لك وريتك ليه الخريطة دي بعد ما شفناها وريتها لك علشان أبعت لك رسالة سيدنا موسى هيقف قدام من يمتلك كل هذه القوة العسكرية والحدود وحده أي إخلاص هذا إيه- إيه- ايه القوة الإيمانية دي ايه الإخلاص ده اخلصوا يا شباب اعمل عمل مخلص لله سبحانه وتعالى قال سيدنا موسى هوريك خريطة تانية دلوقتي الخريطة التانية دي بتاعت ايه تشوف وضع مصر الديني في عهد سيدنا آه، ف- في وقت رمسيس الثاني لما جه سيدنا موسى الوضع الديني هتفاجأ بصوا الخريطة دي ايه ال- ايه الرسومات دي اللي موجوده على الخريطه؟ ادي وادي النيل وادي النيل طالع من تحت لفوق الشريط الاخضر دون، طب ايه اللي موجود على اليمين والشمال؟ دي الالهه اللي كانت موجوده في ال- اللي بيعبدها المصريين في الوقت اللي جه فيه سيدنا موسى، يا نهار ابيض ده مصر من جنوبها لشمالها مليانه كل هذا الكم من الالهه وهو جاي يقول لا اله الا الله وهيقف قدام الكهنه وهيقف قدام الصحراء وهيقف قدام كل الناس دي ايه ايه الخريطه دي؟ معلش بص معايا تاني على الخريطه دي، الخريطه دي فيها حاجه عجيبه، بص تحت كده هتبص تلاقي من ضمن الالهه شايف التعبان اللي تحت ده؟ في كذا تعبان على فكره، كذا حيه وتعبان، شايفهم؟ عارف دول ايه؟ دول من الالهه المقدسه عند المصريين في ذلك الوقت. عشان كده سيدنا موسى العصا بتتقلب تعبان كأن الرسالة بتقول الإله اللي أنت بتعبده دون أهو هيلتهمك الحية اللي أنتوا رمز القوة عندكم يا شوف الرسالة قوية قد إيه المعجزة اللي جاي بيها سيدنا موسى أنتوا بتعبدوا دي طب هي هتلتهمك يا فرعون يا على القوة سيدنا موسى جاي في وسط كل الأجواء دي لكن تخيل جاي يقول لا إله إلا الله وقدام كل الآلهة دي وجاي يؤمر فرعون إن حرر بني إسرائيل أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم قدام كل القوة العسكرية دي نفسك دي عامله ازاي يا سيدنا موسى؟ ايه القوه دي؟ ايه الشجاعه دي؟ ايه الايمان ده؟ ايه التوكل ده؟ قول بقى قول كل الصفات عرفت بقى سيدنا موسى بدأت تتخيل سيدنا موسى بدأت تحس بيه عرفت هو غالي على الله قد ايه اقول لك غالي قد ايه من كتر ما هو غالي على الله اسمع كده الايات دي يعني عشان تحبه اصل احنا من اهدافنا في برنامجنا تحب سيدنا موسى شوف ربنا يقول له ايه ربنا يقول له واصطنعتك لنفسي خلقتك وهديتك و- و- وجعلتك تنجو من القتل على يد فرعون وعلمتك و و و كل ده ليه؟ عشان تبقى خالص ليا يا تاني الإخلاص قيمة الإخلاص تخيل لما ربنا يقول لعبد من عباده واصطنعتك لنفسي يبقى عامل ازاي العبد ده شوف لما ربنا يقول له وأنا اخترتك يا يا بختك يا سيدنا موسى اي تكريم ده وانا اخترتك بعد قالها له امتى لما كان سيدنا موسى عنده 40 سنه يعني بعد ما اخت- كان ربنا بيقول له بعد ما اختبرت صدقك واخلاصك وشهامتك ومرؤتك ونصرتك للضعيف وحبك لله و- وعملك للايمان و- وتجردك واخلاصك وانا اخترتك تخيلوا وهو بيسمع اسمه من ربنا بيناديه بنفسه ما هو كليم الله شوف الايه تقول لك ايه واذ نادى ربك موسى ناداه وإذ نادى ربك موسى أي شرف ده أي تكريم ده تخيلوا يا إخوانا مخلوق رجل هيقول لا إله إلا الله في وسط كل الآلهة اللي موجودة في الأرض دي يقف بكل القوة يقول لا إله إلا الله وربنا يقول له وأنا اخترتك اخترتك يا ده سيدنا موسى فرد من وسط بلايين بلايين البشر على كوكب من وسط ملايين ملايين الكواكب على مجرة من وسط ملايين ملايين المجرات في وسط الكون الهائل ده ربنا يختار عبد من عباده يقول له وأنا اخترتك ده ايه ايه غلاوة سيدنا موسى على الله من غلاوته على الله ان ربنا سبحانه وتعالى يقول له ولتصنع على عيني ممكن توصف لي بني ادم انسان ربنا قال له ولتصنع على عيني يبقى شكله ايه صدقوا دي نفسي اشوف سيدنا موسى يعني اللي ربنا قال له ولتصنع على عيني يبقى شكله ايه لما تتعامل معاه شخصيته عامله ايه ابتسامته عامله ازاي قوته ايمانه ثقته في الله بت... يعني انا نفسي اشوفه ولتصنع على عيني خلي بالكم كلمه ولتصنع على عيني دي يا اخوانا تخيل احنا بنقعد ندعي انا كل ده بقول لك ايه قد ايه ربنا بيحبه قد ايه هو غالي على الله تخيل احنا بنقعد ندعي نقول يا رب انظر لنا لحظه في رمضان بعين الرضا لحظه تخيل لما ربنا يقول لعبد من عباده انت حياتك كلها صنعت على عيني كل حياتك شوف لما ربنا يقول له قد اوتيت سؤلك يا موسى كل دعوتك مستجابه بلا تأخر للإجابة لا ترد لك دعوة قد أجي أجي قد أتيت سؤلك يا موسى فسيدنا موسى لما يلاقي كده يدعي بقى كتير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي وربنا يرد على كل الحاجات دي يقول له إيه قد أتيت سؤلك كأنه سؤال واحد حاجات بسيطة قد أتيت سؤلك يا موسى دعوتك لا ترد يا موسى نفسك تشوفه حسيت بيه شفت بدل قد ايه شفت وجه قد ايه شفت لا اله الا الله في وسط كل الدنيا المضلمه دي وكل الالهه دي يا على قوتك يا سيدنا موسى خلي بالكم شفتوا ربنا بيحبه قد ايه لكن اقول لك حاجه تانية والنبي بيحبه قد ايه تعرفين النبي كان دايما كل ما حد يأذي النبي يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه رحم الله أخي موسى لقد ابتلي بأكثر من ذلك فصبر كأن النبي بيقول أنا اللي بيصبرني عليكم اللي حصل لسيدنا موسى شوفوا لما مر واحد من الصحابة في المدينة وقاعد مع واحد من اليهود في المدينة فاليهودي بي- بيتكلموا في موضوع فاليهودي أم أقسم حلف أم قايل إيه لا والذي اصطفى موسى على العالمين فالصحابي اصطفى موسى على العالمين فالصحابي ذلك قال أتقول ذلك ورسول الله بيننا وأملاطم اليهودي فاليهودي راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له قلت له والذي اصطفى موسى على العالمين فلطمني فالنبي احمر وجهه زعل من الصحابي وقال لا تفضلوني على موسى فإن الناس تصعق يوم القيامة فأكون أول من يفيق فلا أدري أفاق موسى قبلي أم لا يعني معقولة وخلي بالكم النبي صلى الله عليه وسلم من حبه لسيدنا موسى يقوم- يقول للصحابة ويجعلها سنة ان احنا نصوم يوم عاشوراء لما راح المدينة قال لهم هم اليهود بيصوموا اليوم ده ليه قالوا له بيصوموه عشان ده اليوم اللي ربنا نجى فيه سيدنا موسى من البحر قال نحن احق بموسى منهم صوموا يا مسلمين فصاموه لغاية ما جه صيام رمضان فجعله النبي صلى الله عليه وسلم سنة ياه ربنا بيحب سيدنا موسى والنبي بيحب سيد يحب سيدنا موسى والصحابة بيحبوا سي... الصحابة خلي بالك الصحابة اتربوا على قصة سيدنا موسى في القرآن 23 سنة القرآن بيتنزل مع كل حدث من أحداث الصحابة اتربوا على قصة سيدنا موسى النبي يتهم بأنه كاذب وساحر و و و و فتنزل شرطة الشعراء تصبر النبي بأن سيدنا موسى اتقال عليه كده الصحابة يؤذوا ويضطهدوا ويقتل منهم السيدة سمية و و و فتنزل سورة طه ان سحرة فرعون حصل لهم كذا وكذا وكذا وسيدنا موسى صبر الصحابة يتنقلوا للمدينة وتبدأ أمة جديدة بتكون فتنزل سورة البقرة تقول الأخطاء اللي عملها بني إسرائيل وقد إيه سيدنا موسى تعب معاهم إيه ده ده القرآن ماشي وقصة سيدنا موسى بتثبت الصحابة اتربوا على قصة موسى سيدنا موسى غالي على الله النبي بيحب سيدنا موسى الصحابة بيحبوا سيدنا موسى وسيدنا موسى بيحب المسلمين وبيحب المؤمنين جبتها منين دي انتوا ناسيين يا جماعة ان النبي لما طلع في رحلة المعراج وطلب من الله سبحانه وربنا امره بالصلاة خمسين صلاة وهو نازل كان خلاص هتبقى خمسين صلاة تخيل واحد بيصلي نويت اصلي ال 42 الساعة لسه 4 الظهر نويت اصلي ال 50 صلاة فنزل على سيدنا موسى فسيدنا موسى وهو نازل النبي قال ارجع الى ربك فاسأله التخفيف فان امتك لا تطيق هذا ويقولها له اربع مرات طب ما كان يقول يروحوا بقى يبقوا يعملوها لا بيحبنا بيحب الأمة دي ها شفت سيدنا موسى غالي على الله قد إيه بدأت تحبه وتحس بيه اقرأ بقى القرآن وعيش مع سيدنا موسى واستنانا بكرة ونتخيل مع بعض أم موسى قدام فرعون مين الأقوى اللي معاه ربنا هو الأقوى تعالوا نكمل بكرة مع بعض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته